مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نتكلم عن صموئيل النبي الجزء الثاني احنا اتكلمنا عن طفولة صموئيل وكيف ان الرب اختاره وهو طفل وكيف ان الله حفظه وسط جيل فاسد وشعب فاسد وكان صموئيل كوردة نبتت في وسط الشوك وكيف ان الله اعطاه رسالة وقلنا ايضا ان تابوت العهد في ذلك الحين اخذه الاعداء ولما سمع عالي الكاهن بهذا الامر وقع من على كرسيه ومات وفي الحرب ايضا مات ابنا عالي الكاهن وبقي صموئيل وحده مختارا من الرب ورجل الله يمثل الله وسط الشعب وهو الواسطة بين الله والناس حوالي عشرين سنة اختفى صموئيل مش باين له خبر ثم ظهر مرة أخرى الشعب طلب لنفسه ملكا يملك عليه واتضايق صموئيل صموئيل ده كان صموئيل كان معتبر ان هو القاضي اللي بيقضي بين الناس فلما طلبوا ملكا يملك عليهم يعني كانهم بيتخلوا عنه كانهم مش عايزينه وعايزين ملك الشعب عايز مظاهر عايز واحد جالس على عرش وواحد لابس تاج وهيلمان وصولجان وعظمه ومظهريه لما اتضايق صمويل ربنا قال له هم لم يرفضوك انت وانما اياي انا قد رفضت معلش روح امسح لهم ملك بالنسبه للملوك كان في العهد القديم نقول يمسحون ملكا مش زي رجال الدين دلوقتي يرسمون ملكا لا كانوا بي فاختار لهم اطول واحد في الشعب لما يكون ماشي يبقى أطول طول للشعب يوصل لكتفه وهو عالي وشخص جبار بأس وحسن الصورة وقال لهم اتفضلوا دي تورينا ان ربنا في بعض الاحيان يحقق للناس رغباتهم مع انها ضد مشيئته عايزين تستريحوا بدي اتفضلوا وهتشوفوا كم تقاسون من هذا الملك الذي اخترتموه اختار شاول وشاول ده يعني بدأ بداية عجيبة لطيفة قوية روحية وانتهى على ما فيش في ناس كتير بالشكل ده بيبتدوا بداية كويسة وينتهوا نهاية رديئة عشان كده الكتاب قال انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم مش المهم البداية المهم ينتهوا على إيه وكما قال الرب أيضا نهاية أمر خير من بدايته شاول الملك ابتدى راجل جبار بأس طويل القامة عظيم الهامة كثير الشهامة والده بعتوه عشان يدور على أتن ضائعة أتن جمع إتا- أتان يعني فمشي من مكان لآخر ومن مكان لآخر وتعب آه، لكن كان عنده طاعة والديه كويسة قابله صموئيل النبي هو لما لقى ما فيش فايدة قال نسأل عن النبي الرائي كانوا يسموه الرائي ساعات فشافوا صموئيل النبي قال له انت بتسأل على الأتن الأتن وجدوها ما تتعبش روحك بس تعالى أنا عايزك وبعدين قال له إياك اختار الرب إنك تبقى أعظم واحد كل شهي هو لك ولبيت أبيك فرد عليه شاول باتضاع وقال له أنا رجل بنياميني من أصغر سبط في إسرائيل ليه بتكلمني الكلام ده يعني قصدي أقول إن هو ابتدى بداية مبتدعة وكويسة ولما أرادوا إنهم يم- ينصبوه ملكا هرب منهم واختفى وسط الأمتعة المهم إن صموئيل النبي مسحه ملكا وصار أول ملك في إسرائيل وحل عليه الروح القدس فتنبأ لدرجة الناس استغربوا قالوا أشاول أيضا بين الأنبياء وبيقول لما حل عليه الرب تحول وصار شخصا آخر أخذ قلبا جديدا بداية عجيبة وحلوة وبعدين دخل في حروب وانتصر على جيش من ثلاثين ألف هو وابنه يونسان وكان يفلح في كل مكان ويشتغل ببأس انبسطتوا أهو صار لكم ملك العجيب أن هذا الملك فقد نقاوته وضيع نفسه ليه اكبر حاجه في حياه شاول ضيعته هي اعتزازه بنفسه شعوره بكرامته شعوره بسلطته شعوره بمنصبه يعتمد على ذكائه يعتمد على ارادته ما يهموش كتير انه ينتظر امرا من صموئيل او من الله نفسه يعني ربنا اعطاه مملكه ولكنه اراد ان تكون مملكه مستقله عن الله يعني ايه مملكه مستقله عن الله ما هو في ملوك قديسين كانوا خاضعين لربنا هو يملك الشعب والله يملكه هو يدبر امور الشعب والله يرشده ويقوده ده اللي كان عايزه ربنا لكن عيب شاول انه بقى يرشد نفسه ويقود نفسه وبهذا يضيع نفسه هو أول واحد اترسى اه، مسح ملكا وأول واحد سمي من بين الملوك مسيح الرب وربنا اختبره بعدة أشياء لكي يرى معدنه ففشل وسقط لا تظنوا ان كل الذين سقطوا كانوا ضعفاء ففي جبابره قد سقطوا وقيل عن الخطيه انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء بل في تاريخ الكنيسه غالبيه الهراطقه كانوا جبابره باس اريوس اللي انعقد من اجله مجمع نيقيا واللي دوخ القديس اثناسيوس ودوخ العالم في ذلك الحين كان اعظم واعظ في الاسكندريه واوطاقي كان اتقى راهب في القسطنطينيه ونسطور كان بطريركا واوريجانوس كان عالما جبارا كيف سقط الجبابره وبادت الات الحرب كما قال داوود فيما بعد شاول بالضبط يمثل الايه التي تقول من وجد نفسه يضيعها اراد ان يجد نفسه فضيع نفسه اول مره كان في الحرب وصموئيل قال له انا هجي لك بعد اسبوع بقى الاسبوع جه ما جاش صموئيل الشعب تفرق عنه قال له انا هقعد ساكت كده يلا هاتولي اقدم محرقه طب ده انت مش من الكهنوت تقدم محرقه ازاي هاتوا هاتوا احنا نقعد ساكتين وقدم محرقه وجاله صموئيل قال له عملت ايه قال له آم، لقيت الشعب اتفرق وانت ما جيتش فقلت يعني آه، استعطف ربنا بالمحرقه وانت مالك انت بالمحرقات ايه اللي دخلك في الحاجات دي مخ اوعوا تفتكروا ان يعني غالبية الناس بيهزمهم الاعداء او بيهزمهم الشيطان اكتر الناس بيهدمهم مخهم هو ده على رأي واحد قال اللي ضيع آدم شجرة معرفة الخير والشر هو مخه ده هو, هو ده شجرة معرفة الخير والشر مخ الإنسان هو اللي بيضيعه لا لم يؤمن إن الله هيجي ولو في آخر النهار اعتمد على نفسه ربنا عايزك تبقى ملك لكن مش عايزك تبقى ملك مستقل عايزك تبقى ملك تحت إرادته وتحت مشيئته وتحت إرشاده تحت نبيه ضاع الاختبار الثاني برضو دخلوا في حرب مع عماليق وربنا قال له لما تخش البلد تحرم كل ما فيه فهو لم يحرم ملكها وعفى عنه وشاف الغنمات الكويسين قال نقدمهم مز- ذبيحة لله وجه صموئيل عملت ايه انت انحمقت جدا ايه اللي عملته ده هو؟ قال له يعني آه، الشعب عايز نقدم ذبيحة قدمنا له ذبيحة حجزنا الغنمات نقدم ذبيحة قال له الطاعة أفضل من تقديم الذبائح يمكن بقى مثل مشهور العبارة دي الطاعة أفضل من تقديم الذبائح نهايته قال له لأنك أنت رفضت الله الله قد رفضك وكانت آخر علاقته بصموئيل النبي ولم يعد صموئيل يراه من بعد هذا الملك المستقل وهنا نرى كيف أن الملك يكون ضعيفا امام رجل الله شاول كان ضعيف امام صموئيل النبي اخاب الملك كان ضعيفا امام ايليا النبي هيرودس كان ضعيفا امام الميدان مع انه قبض عليه كان النبي ده يسموه رجل الله او يسموه الرائي لانه يرى ما لا يراه الناس المهم ان خطاياه كلها كان يحاول ان يجد لها اعذارا بعد كده ربنا اتضايق من شاول وقال انا قد رفضته ولما بكى عليه صموئيل قال له لماذا تنوح على شاول وانا قد رفضته اذهب إلى بيت لحم عشان تمسح لي ملكا هناك وذهب لبيت لحم ارتجت المدينة لمجيئه ما هو رجل الله ده لما يخش البلد ترتج قالوا له السلام قد جئت قال لهم جئت لأذبح للرب وقال لي يس البيت لحم اللي هو أبو داوود قال له عبارة جميلة أنا كنت بوعظ عليها كتير قال لهم تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة دي درس لينا إن أي واحد يجي يتقدم للذبيحة المقدسة لسر الإفخارستية يتقدس أولا تقدسوا وتعالوا معي إلى الذبيحة في ذلك الوقت كان موجود مع يسل بيت لحمي أولاده السبعة فقال له قدم لي أولادك قدم له أكبر واحد فيهم اليأاب جسمه ومظهر وحاجة تمام فصموئيل قال هو ذا أمام الله مسيح فربنا قال له لا تنظر إلى الظاهر ما تحكمش حسب الظاهر ده أنا مش عايزه والتاني قال له رفضته وده قال له رفضته وده مش عايزه لغاية لما تصفوا السبعة كلهم وربنا ما ما خدش ولا واحد أنا فاكر إن أنا لما كنت بتكلم على قصة داوود النبي وجه أمامي هذا الأمر قلت صعب إن الواحد يقف قصاد ربنا وربنا يقول مش عايزه صعبة المهم إن قال له ما فضلش عندك عيال قال له بقي بعض الصغير بقي بعده الصغير وهو مع الغنيمات القليلات في البرية قال له طب هاتولي فكان داوود عجيب ان شاول لم يعطي يوم عطلة لابنه الصغير لكي يحضر هذا الحفل الذي يقيمه النبي العظيم صموئيل يعني جت من دي يا يسه جت مندي على اليوم ده والنبي العظيم جاي وعامل ذبيحه وانت مش فاضي تخليه ياخد اجازه في هذا اليوم جابه قال هو ده اللي ربنا عايزه ومسحه وسط اخوته ثم بعد ذلك ذهب صموئيل الى الرامه مسح داود ملكا ولم يسلمه من الملك شيئا وتركه يرعى الغنيمات القليلات في البرية كما كان فرصة عجيبة بالنسبة لداوود اختبار جامد ده بقى مسيح الرب ومسح ملكا في وسط اخوته وحل عليه الروح القدس طب وبعدين صار ملكا بلا مملكه صار مسيحا للرب بلا مملكه وظل شاول ملكا واصبح لشاول قصه جباره مع داوود في عباره تلاقوها في صمويل الاول اصحاح 16 اي 14 يقول وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب يعني بغته روح رديء من قبل الرب يعني هذا الروح الرديء اخذ سلطانا عليه من الرب بقى يعفرته يجننه يهيج ويثور ويضج ويبقى عايز يضرب ويموت ف فين وقار الملك العظيم لما استقل عن الله زال عنه الوقار لما استقل عن الله امكن ان الروح الرديء يبغته وياخذ سلطانا عليه مع انه مسيح للرب بالمسحه اخذ روح الله وتنبأ والان صارت له المسحه من غير روح الرب عليه والشياطين بقت تلعب بيه قالوا له نجيب لك واحد يضرب على العود ويهدئك مين اللي كان يعرف يضرب على العود داوود داوود ده كان شاعر وموسيقار وراعيا للغنم ويلعب على المزمار والناي ويغني للغنم ما اسعد تلك الغنيمات القليلات في البريه اللي بيرعاها داوود على الناي والمزمار والعود ويغني للغنم حاجه جميله جدا عمرنا ما شفنا راعي من هذا النوع قالوا له نجيب لك داوود راجل جبار بقى ويحسن الضرب على العود فين عند يسا البيت لحم فبعت ليسا وقال له هات لي داوود ابنك الذي مع الغنم يسا البيت لحم راح يقابل الملك لكن لا يقف امام الله فارغ راح جاب له هديه وركوبه ملاها حاجات واداله واداله داوود ووقف داوود حائلا بين شاول والشيطان الروح النجس قوي على شاول وهو وقف بين شاول وبين الروح النجس يصد عنه الروح النجس يضرب له العود فيهدأ وكما قلت مرة لم تكن الفاعلية في العود إنما كانت في داوود اللي بيضرب على العود ليه بقى؟ لأن الشيطان ده أخذ سلطة من الله على شاول فمين اللي يشيل منه السلطة دي؟ لابد من رجل فيه روح الله يقف بين داوود وبين الشلطة وبين الشيطان أسف يقف بين شاول وبين الشيطان يراه الشيطان فيخاف ويراه الله فيرضى ويراه شاول فيهدأ ومشيت الحكاية كده واحد عليه روح من قبل الله يبقى ما ينفعلوش غير واحد عليه الروح القدس لما الشيطان يشوف الروح القدس اللي في داوود يخاف ويخرج ولما ربنا الغضبان من داوود الأسف ولما ربنا اللي غضبان من شاول يرى داوود يرضى ربنا يشوف داوود ينبسط اقول له عايز ايه خفف عن الراجل ده شويه حاضر يا داوود يا حبيبي نخفف عليه عايز ايه عايز الشيطان ده اللي على شاول يعني يليمها شويه حاضر اذهب يا شيطان يليمها شويه ولذلك قيل ان داوود اتخذه شاول حامل سلاح فعلا كان حامل سلاح الروح ليه مش بس حامل سلاح عادي ومرت الايام مرت الايام وشاول تعبان وداوود بيلحن له كم لحن يهدئه لغايه لما جت قصه جولياط قصه جولياط كانت الحاجة اللي غيرت مدار هذه العلاقة يعني نقطة التحول نقطة التحول قصة داوود مع جولياط معروفة واتكلمنا عنها كتير المهم ان نتيجة انتصار داوود على جولياط ان النساء غنوا وقالوا ان داوود يعني هزم الربوات وشاول الالوف وابتدى شاول يتعب ويقول ادوا له الربوات وانا ادوني الالوف الربوه يعني عشرة آلاف يعني كأن داوود قد شاول عشر مرات أول ما دخل الحسد في قلب شاول غيره تماما تماما من جهة داوود شاول الجبار اللي داوود ما يجيش من عياله أصبح يخاف من داوود يخاف من انتصارات داوود ومن نجاح داوود ومن ان داوود الرب معه فيفكر ازاي يتخلص منه شاول كان متمركزا حول ذاته حول سلطانه حول مملكته كل من يصطدم بهذا الامر يتعب منه راى ان الله بينجح طريق داوود فازداد تعبا راى ان داوود انتصر على جولياط فتعب لقى الناس بيحبوا داوود لان داوود كان متواضع كان يدخل بينهم ويخرج فتعب تعب من ان الله مع داوود تعب من انتصارات داوود تعب من محبه الناس لداوود تعب من هتاف النساء لداوود فقال لازم اتخلص منه اتخلص منه ازاي جابوا يبقى رئيس في الجيش ربما يموت في الحرب ما ماتش انا بكلمكم الليله ده عن شاول آه قال طيب ولاد داوود ولاد شاول أحبوا داوود ولاد شاول أحبوا داوود يوناثان أحبه كصديق التصق قلبه به وميكال أحبته كرجل فقال لهم طيب قولوا لداوود يجي يخطب ميكال لكي تصبح ميكال له شركا وتجيب لي أسراره وتوقعه وأضيعه شاول كان من النوع اللي بيفسد طباع اولاده ياما قال لي يونسان حاول تقتل داوود ده فلما كان يدافع عنه مرة ضربه بالسهم كان هيقتل هيقتل ابنه وقال له وقال له كلام وحش قال له ألا تعرف يعني محبتك لداوود دي لخزيك وخزي وخزي أمه شاول كان الفاظه وحشه ده اللي هياخد منك العرش تقتله يونسان ما رضيش يقتله ميكال اتجوزت داوود اراد ان يحرضها على داوود فما رضيتش تقتله اللي بتحبه ده زوجها بصينا لقينا شاول بينه وبين فرعون شبه هيبان دخلت في قلبه القسوه كما دخلت في قلب فرعون الحسد جاب العداوه وجاب القسوه ربنا كان مع موسى ففرعون كان متضايق منه وربنا كان مع داوود فشاول بقى متضايق منه بدأ شاول يطارد داوود ووجدنا هنا نبل داوود وتواضع داوود كانت هناك حرب بين شاول وداوود هي حرب بين القسوة والطيبة القسوة في شاول والطيبة في داوود قس حرب بين الخيانة في شاول والنبل في داوود حرب بين الإساءة في, الشا... في شاول والغفران في داوود حرب بين المسحة اللي عند شاول التي لا يعمل فيها الروح القدس وبين المسحة اللي عند داوود اللي بيعمل فيها الروح القدس ولذلك وجدنا قصتين لطيفتين واحدة في صمويل الأول 24 وواحدة في صمويل الأول 26 على الحرب بين داوود وبين شاول كانوا بيرجعوا بيحاربوا في مغارات داود بيهرب في الجبل يستخبى في مغارة يجري وراه شاول مش عارف هو فين فشاول تعب استخبى في مغارة وبعدين نام هناك يعني نام في كهف في مغارة فداود راح لقاه نايم قطع له جزء من جبته وما عملوش حاجة أصحاب داوود قالوا له ربنا دفعه في يديك افعل به اليوم ما يحسن في عينيك فقال داود لرجاله حاش لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي مسيح الرب فأمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو ووبخ رجاله وبعدين وراله ادي الجب اهي وكان بامكاني اني اقتلك وما عملتلكش حاجه داود قال له كلمه لطيفه قوي نده له بقى وعلى صوته من الناحيه التانيه قال له وراء من خرج ملك اسرائيل وراء من انت مطارد وراء كلب ميت وراء برغوث واحد لما فرغ بهذا الكلام قال له شاول هذا صوتك يا ابني داود ورفع شاول صوته وبكى وقال لداود أنت أبر مني لأنك جازيتني خيرا وأنا جازيتك شر اوعوا تفتكروا ان دي توبة من شاول ما في انسان في فتره من الفترات يضغط عليه ضميره او يتعب فيقول كلام طيب لكن القلب من جوه قلب من جوه مفيش انا جازيتك شر لكن قلبه من جوه ما تنضفش دي مجرد صحوه مؤقته من الضمير لا يلبس الحسد انه يطغى عليها فيهزها فضيه لا تلبس العداوه لا يلبس الخوف على ملكه يضيع كل الحاجات دي لكن في فتره من الفترات بتاتي هذه شوفوا ربنا بيمشي كتير بمبدا تكافؤ الفرص يعني حتى شاول هذا الرجل القاسي الشرير ربنا بعت له بعض زيارات النعمة زيارات النعمة تعمل فيه فيصحو يقول أنا أخطيت أنت أبر مني أنت ابني داود ويرفع صوته ويبكي تفتكروش بكاء شاول ده سهل في ناس عواطفهم رقيقة يبكوا لأي حاجة لكن الراجل القاسي الجبار لما يبكي يبقى معناها اتهز هزة شديدة ما قدرش عليها هزة هزة شديدة ما قدرش عليها فبكى طب وبعدين وبعدين جت نوبة تاني برضو اللي هي في إصحاح 26 وبرضو كان شاول مضطجع وجه داوود ولقى رمح شاول مركوز في الأرض عند رأسه وابناي الرئيس الجيش نايم والشعب مضجعون حواليه فرجال الداوود قالوا له اهو ربنا حبس اليوم عدوك في يدك مش قادر انت احنا نهجم عليه ونموته قال داوود حي هو الرب جايز ربنا يضربه في موت يموت لكن انا حاش لي من قبل الرب ان امد يدي الى مسيح الرب ده مسيح الرب فاخذ داود الرمح وكوز الماء من عند راس شاول ومشي ولم يره احد العجيب هنا ان داود النبي عارف ان ده راجل خاطئ لكن بيحترمه لانه مسيح الرب عارف ان روح الرب قد فارقه وبغته روح رديء من قبل الرب لكن انا مالي ده مسيح الرب هو لا استطيع ان امد يدي اليه امد يدي المسيح الرب مش ممكن ربنا عايز يموت يموت عايز يعمل فيه يعمل فيه لكن انا امد يدي المسيح الرب مش ممكن حتى لو كان خاطي حتى لو كان عليه روح نجس والروح بيتعبه وداوود نفسه هو اللي بيهدئ الروح اللي عليه يقول لك حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب ده درس كبير للناس اللي بيتجاوزوا هذه الناحيه ويدينوا زي ما هم عايزين ويعتدوا على مسحاء الرب زي ما هم عايزين وبعدين برضو داوود صاح وصحاها ووبخ ابناير رئيس الجيش قال له انت تنام وما تحرس سيدك ده سيدك مسيح الرب ازاي تسيبه يجراله اللي جراله ادي رمحه اهو في ايده وادي كوز الميه و وقال له قال له لماذا لم تحرس سيدك الملك لأنه قد جاء واحد من الشعب لكي يهلك الملك سيدك ليس حسنا هذا الأمر الذي عملت حي هو الرب إنكم أبناء الموت لأنكم لم تحافظوا على سيدكم على مسيح الرب انظر ادي الرمح في ايدي وعرف شاول صوت داوود فقال أهذا هو صوتك يا ابني داوود عجيب يقول المرة اللي فاتت قال له يا ابني داوود ودلوقتي يقول له صوتك يا ابن داوود وهو أنت بتعاملني كابن ابن داوود وأنت عايز تقتله وتجري وراه من مغارة لمغارة ومن برية لبرية وتقول له هذا هذا صوتك يا ابني داوود هذا صوتك يا ابني داوود فقال داوود إنه صوتي يا سيد الملك ما زال يكلمه بنفس الاحترام ما يقولوش غير يا سيدي الملك وأنا عبدك قال له لماذا سيدي يسعى وراء عبده لأني ماذا فعلت وأي شر في يدي إن كان الرب قد أهاجك ضدي أقدم له تقدمه وقال شاول قد أخطأت ارجع يا ابن داود لأني لا أسيء إليك بعد من أجل أن نفسي كانت كريمة في عينيك هو ذا قد حمقت وضللت كثيرا جدا استطاع نبل داوود يهز قسوة شاول ويهز شر شاول وجد هناك من هو أكثر نبلا ومن هو انقى روحا يقينا في هذه اللحظات شاول الملك احتقر نفسه اصعب حاجه ان الواحد يحتقر نفسه ممكن يحتمل احتقار الاخرين لكن ما يقدرش يحتمل احتقاره لنفسه داود قال له هذا هو الرمح رمح سيد الملك ليرسل سيد الملك واحد من غلمانه ياخده هذا ليس رمحا عاديا ده رمح سيد الملك رمح مسيح الرب لابد يرجع اليه ويرجع اليه كريما صحيح هذا الرمح تقدس لحظات حينما امسكه داوود لكن لابد ان يرجع للملك هو لا يسيء الى الملك ولا ياخذ منه رمحه ولا يترك الملك بلا رمح في يده اتفضل ابعت واحد من رجالتك وياخد الرمح من ايدي فقال شاول لداود مبارك انت يا ابني داود فانك تفعل وتقتدر ثم ذهب داود في طريقه ورجع شاول الى مكانه ايه الجبروت بتاع النفس دي من جوه لا شك ان احتقاره لنفسه كان يقتله اكثر مما ضرب مما لو ضربه داود بالرمح داود ما ضربوش بالرمح يقتله لكن كلمات داود النبيله وتصرف داود النبيل كان أقسى من ضرب الرماح كان شاول يفتخر بنباله وداود يرفعه نبله ذهب داود يصحبه نبله يحترم عدوه حتى وهو خاطئ ويحترمه حتى لما يقع في ايديه مهما كان ده مسيح الرب وتظل هذه المسحه له الى ان يموت تظل هذه المسحه له الى ان يموت بعد كده هنسمع ان شاول الملك وقع في الحرب ومات هو وابنه ونسمع كيف ان داوود النبي بكى عليه وقال كيف سقط الجبابره وبادت الات الحرب ورثى شاول بمرثاه كلها نبل وشاول الملك لم تنفعه كبرياؤه ولم ينفعه سلطانه ولم تنفعه عداوته لداوود وهنا نجد الحماقة في شخصيته طب يا جلالة الملك شاول ما دام انت عارف ان داوود ده ربنا معاه هتقاوم انت ربنا لكن ما فيش فايدة المثل يقول ولو دققت الأحمق في هاون لا تفارقه حماقته وفضل شاول بالشكل ده لغاية لما, لما فارقته حياته والحماقة فيه وذهب إلى إلى الهاوية بحماقته وقسوته وظل داود في نبله نكتفي بكده